طيب احنا هنعلق على بعض آيات كده في سورة البقرة آية 214 صفحة 33 آية 214 صفحة 33 آه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النهاردة يعني عايزين نتكلم عن حاجتين ليهم ارتباط ببعض عن آه، التوهان والتوازن عن التوهان والتوازن احنا بنعيش حالة من التوهان آه، موجودة اللي عايز يسير في طريق الملك سبحانه وتعالى وعايز يسير في طريق إلى الله سبحانه وتعالى أصبح الآن عنده حالة من التوهان ليه؟ لأسباب كتير يعني بما إن احنا قاعدين واخدين راحتنا في الكلام مع بعض لأسباب كتير طبعا الأسباب اللي اللي احنا بنمر بيها كلها سواء الأسباب السياسية أو الانفتاح على النت فبتخلي ال- اللي معروض على الناس بتخلي ال- الدين اللي معروض على الناس او الاختيارات المطروحه على الناس كتير جدا في ال- فالوقت الواحد بيدخل على النت بيدخل على الفيسبوك بيدخل على تويتر بيدخل على آه، الاصل فبيجد اختيارات كتير وهو المشكله كمان ان هو بيتوه نفسه يعني تلاقيه بيتابع 50 شيخ في الاصل وبيتابع 100 واحد في الفيسبوك وبيسال حد وبي- غير التويتر اللي بيتابعه وغير الاسئله اللي بتجيله وفي الاخر كل ده هو مش عارف مين فيهم الصح من الغلط ويرجع يسال واحد تاني وبيدخل في دوامه ما بيخرجش منها حياته كلها استفسارات وتساؤلات وانتقادات لكن ان هو يدوس بنزين ويمشي لقدام ده قليل في حياته ان هو يخلص كتاب ان هو يذاكر حاجه ان هو يتعلم حاجه ده قليل جدا في حياته فاصبح ان حياته كلها عباره عن ايه عن آه، مجموعه معلومات صغيره جنب بعضها يعني مخه ده عباره عن ايه ما خدش ما قراش كتاب على بعضه هو شويه معلومات جنب بعضها زي البوستات كده اللي جنب بعضها وشويه تويتات جنب بعضها وحاجات معلومات صغيره نقط كتير جنب بعضها في الاخر ده بتكون شخصيه يعني انا اسف في الكلام يعني شخصيه مشوهه فكريا يعني الانسان لما بيتبنى لما الجنين بينمو كل جزء فيه بينمو بالتوازي مع ال- مع الباقي يعني مش الراس مثلا بتتقفل لوحدها وبعدين الدراع لا الانسان بيكبر في تناسق عجيب بخلق الملك سبحانه وتعالى اللي بيبني نفسه بالطريقه دي الطريقه التانية ان هو بيدخل على الفيسبوك وده ده الم- ده البناء بتاعه عامل زي ما يجيب ايه حته من الدراع على حته ومش عارف ايه على حته من الرجل على حته من الراس على حته وبيحطهم في بعض فبيطلع في الاخر كائن مش مت... مش النمو بتاعه مش متوازن في نوع من التشوه لان بيجيب معلومات معلومه من الشرق على معلومه من الغرب و- وبتبني شخص يستطيع انه ينتقد ب- بغير قاعده علميه اصبح ان هو نقاد ليه لانه ارى حاجه في الموضوع ده زمان مثلا الموضوع ده كان محتاج 3 4 كتب عشان تكون خلفيه كويسه نسبيا فيها تقرا في الموضوع ده 3 4 كتب دلوقتي تلاقي واحد بينتقد بشده في الموضوع ده تقول له انت قريت فيه حاجه يقول لك اه قريت بوست فيه بص زمان ده الموضوع ده كان بيتقرا فيه كتب فانت دلوقتي بتكون آه، رايك عن حاجه كبيره عن طريق تويته قريتها فيها كده انت كونت رايك لا مش مثلا خد تويته وسكت لا ده بي ممكن ايه يجادل بيها ويناقش بيها ويتناظر ويرد ويزعق ويشتم فالموضوع اصبح احنا في حاله من التوهان وحاله من الايه الجرأه شويه فالتركيبه اللي بتحصل في دماغنا دي بتصنع انسان زي ما قلت لكم انا اسف يعني مشوه فكريا في نوع من ال- عدم البناء السطحيه في التفكير يعني زي ما قلت لكم هو عمال ياخد ايه حياته كلها وعلى فكره ده مش على بس على المستوى الديني الازمه دي بتحصل حتى على المستوى الدنيوي ان انت الناس ما عادتش بتبني نفسها كويس بقت حياتها كلها عماله تفر في الايه في ال timeline بتاعها يعني ده حياته طب هو ما بيبناش هو ما بيقراش حاجه على بعضها هو ما بيقراش ما بيقراش كتاب حتى ثقافيا او سياسيا او فكريا ما بيقراش حاجه هو عباره عن شويه معلومات كتيره جنب بعضها ما بتبنيش اي حاجه مع الاطروحات كمان اللي موجوده اللي ممكن تخلي الانسان على النت يعني ممكن تخلي الانسان كمان يزداد آه، شتاتا ده بيزعل في ده وده بيشتم في ده وده عنده مشكله مع ده وده منفس من ده والمشكله ان اغلب الناس ال- ال- ال- اللي بتتفرج هي ملهاش اي حاجه لا ناقه لها ولا جمل اصلا في اللي بيحصل يعني لا الموضوع يلزمها ولا هي غاوية تأصيل الكلام ده ولا ده حاجة شاغلة نفسها بيها تمام فأنا قصدي إيه إن ال- ال- الموضوع بيخلي الإنسان محتاج يدي لنفسه شوية إنه يبني خط سير واحد يمشي فيه فحالة التوهان اللي إحنا بنعيشها دي طبعا مع سقوط رموز كانوا موجودين قبل كده او بقى الانسان عنده آه، سوء ظن في اغلب اللي شغالين الحاله دي كلها بتخلي الانسان مش عارف يعمل ايه يعني مش عارف يعمل ايه هو دوره انه قاعد بيتفرج وبينتقد طب انت بتزداد طب انت حفظت قران طب انت طلبت علم طب انت حتى خدت كتاب فقه كامل لاي مذهب من المذاهب درسته يعني الخطوط الثابته المعروفه ما بنمشيش فيها ليه يعني في دايما احنا بنسال في منطقه الخلاف ومش عايزين نتحرك غير لما نفهم لا انت هتتحرك طول ما انت ماشي في الطرق اللي في اللي مفيش فيها خلاف هتفهم الطرق اللي فيها خلاف بمعنى ان دلوقتي حصلت خناقه على النت على موضوع معين فتلاقي واحد يقول لك انا تهت انا ما عادش عارف الصح من الغلط انتوا مش عارف ايه الدين ده ما عادش فيه حاجه ثابته انتوا كرهتونا في كل حاجه طيب في حاجات ثابته اصلا في الدين انت مشيت فيها اصلا في حاجات زي زي ما قلنا القران اي مذهب من المذاهب معتبر امام من الائمه الكتب المعتبره الحاجات دي اصلا انت مشيت فيها عشان تفهم المختلف فيه لا ما مشيتش فيها طب انت اديت لنفسك فرصه تتبنى في حاجه معينه لا طب ما طبيعي انك تفضل مشتت انك تشترط ان انا مش همشي في الدين غير لما حد يرسم لي طريق من النقطه اللي انا واقف فيها لغايه اخر الطريق ده تصور خاطئ عن الدين ده مش موجود لا انت كل ما هتمشي كل ما هتفهم وضربت لكم مثال لده زي ما قلت- واحد مثلا يسمع عن القرآن والتجويد فنقول له روح بس احفظ قرآن يقول لك لا اصلا انا سمعت ان في تجويد وفي احكام وفي قراءات ومش عارف ايه انا الموضوع ده واضح ان هو في اختلاف ايوه طب بس امشي بقى روح بس اقرا قرآن اقرا قراءة حفص الاول وخد بدايات التجويد وانت قدام هتفهم موضوع القراءات ده ايه لا لا لا ده انا سمعت ان في قراءات كتير ده بيقول لك اكتر من خمس قراءات يا عم لا انا مش همشي كده إيه طب انت عمرك ما هتفهم يعني ايه قراءات ويعني ايه الخلاف وليه حصل اصلا اختلاف في القراءات والاختلاف ده اختلاف تنوع ولا لا عمرك ما هتفهم الكلام ده غير امشي بس في الشبر الاولاني اتعلم تقرا صح خد تجويد خلص قراءة ادخل في اللي بعدها هتفهم انما انا عمري ما هعرف اجاوبك حتى لو جاوبتك او قابلت مش انا يعني قابلت حد متخصص وجاوبك انت ممكن ما تفهمش الاجابة بالظبط زي ما المثل اللي بنضربه واحد في كلية طب ودخل سنة أولى طب وبعدين دخل سنة أولى طب فسمع إن في واحد قريبه رايح يعمل عملية والدكاترة مختلفين دكتور بيقول نعمل عملية ودكتور بيقول لا ما نعملش عملية ودكتور بيقول لا العملية دي اتعمل نشيل كذا ودكتور تاني بيقول لا العملية دي محتاجين نشيل كذا وكذا وكذا فقال لك يا عم أنا كفرت بالطب ده لا لا لا لا، الطب ده ناس مختلفين يا عم أنا مش مكمل أنا يا إما تفهموني بالظبط سبب الخلاف بتاعكوا ده يا إما مش دارس طب خلاص ما تدرسش طب انت حر مهما شرحوا لك انت لسه في سنه اولى مش هتعرف يعني انت مش عارف اصلا العمليه بتتم ازاي والخلاف ده مبني على اساس ايه انت لو مشيت امشي بس في المتفق عليه في العلوم الاساسيه المتفق عليها في الطب اما توصل سنه سته وتدرس جراحه وبعدين تتخرج هتبدا تفهم اه ده سبب الخلاف كان كذا ده هم اختلفوا اه عشان اصلا مختلفين في تطبيق كذا فكذلك انت مثلا مستغرب ان هم مختلفين في حكم فقهي معين ما انت عمرك ما هتفهم ان ان مثلا ايه سبب الخلاف في تصحيح وتضعيف الحديث او الراوي بتاع الحديث ده مختلفين فيه واحد من الرواه السند دوت فيه ضعيف ولا لا انت عمرك ما تعرف الحاجات دي غير لما هتمشي في الطريق انما انا افضل قاعد تايه وقاعد كل دوري ان انا بقلب في ال timeline بتاعي ده ده دوري في الحياه طب انت عمرك ما هتبقى انا مش هديك اي حاجه العمر عمال يعدي علينا حتى ما بنقراش في المصحف ف- فبنعيش حالة من التوهان ومش بس زي ما قلنا توهان ده توهان مع جرأة ونقد والناس قاعدة بتشتم وخلاص لك لا لا فلان ده لا طب هو على أساس إيه؟ زي اللي كان كاتب حاجة عن الشيخ مصطفى العدوي وبيتكلم عليه وبيقول أصله ما- لا يصلح للفتيا و و فتلاقي واحد تاني لسه شاب صغير يقول فعلا أنا مقتنع بالكلام ده أي مقتنع على أي أساس؟ يعني أنت بنيت رأيك ده على أي أساس؟ هو أنت أصلا عندك أسس التقييم فاحيانا ممكن اقول كلام وخلاص انا ماشي مع الراي فالشاهد الخروج من التوهان ان انا امشي يعني انا ماشي بسو- ب- بشكل دائري لا هو مش حالك تمشي بصوره دائريه كده حالك تمشي انا كل رمضان ادخل اسخن وبعدين ارجع انام بقيه السنه ما امشيش في اي حاجه في ديني طب ما انا هفضل زي ما انا ويفضل يضحك عليا وافضل مشجع اخري like و share ده هيبقى اخري في الحياه طب ليه انا ما بقاش حريص على تعلم ديني ليه انا ما بذلش المجهود ان انا افهم انا ديني ليه يعني ديني مش غالي عندي ليه انا ما بذلش ان انا اروح واتعلم وزي ما قلت لكم البدايات ما فيش فيها خلاف حتى الخلافات فيها لا تضر انت بدات تتعلم آه، فقه معين آه، سواء مذهبي او اي كتاب فقه هي كلها توصل لبعضها انك هتدرس الاسس لذلك ابن عباس بيقول في كونوا ربانيين أي يعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره يعني كلنا بنبدأ بصغار العلم ده طبيعي الحاجات ال- الأساسية في الدين وما جلبش لنفسي التوهان أنا إيه اللي يعيشني حياة كلها إن أنا عمال أتفرج على غيري أنا استفدت أنا إيه في ديني وتحولت الناقد أنا مش عارف بنتقد على أي أساس دي نقطة إيه، قبل ما اطلع من النقطه قبل ما اطلع من النقطه دي عايز ااكد تاني ان الحل انك تمشي كل ما هتمشي من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا طبعا ده مش الحل ب- يعني الاوحد إيه، كل مشكله من دي عايزه نقاش وعايزه يعني اختلافات فرديه كل واحد ممكن يبقى له حل معين لكن زي ما قلت الحل العام كنت بتكلم كحل عام ان ما ينفعش افضل زي ما انا سنه ورا سنه عماله تعدي عليا وانا علاقتي بديني زي ما هي لا قريت قران ولا حفظت ولا اتعلمت ولا درست عقيده ولا درست فقه ولا خدت تجويد ولا عملت ولا اي حاجه قاعد زي ما انا وكل دوري ان انا ايه قاعد بعمل ايه بقلب في الفيسبوك عمال اقرا معلومه من هنا وكلمه من هنا وشبهه من هنا و... وعايز اللي قدامي يرد لي على كل حاجه طب انت عمرك ما هتفهم الاجابات اصلا يعني كتير من الناس الاقي باعت سؤال يا ابني ما هو عشان اجاوبك على السؤال ده انت ايه اللي وداك تقرا الشبهه دي اصلا ايه اللي دخلك تلاقي واحد باعت سؤال شبهه مثلا لصفحه بتاعه الحاد فبقول له انت وقع- وقعت عليها ازاي يقول لي اصل انا م- يعني متابعها بشوف بيقولوا ايه بس طب انت بتشوف بيقولوا على اي اساس يعني راح تشوفها عشان تفتن عشان بعد كده حد يرد لك على الشبهه فما ممكن انت ما تقتنعش فتضيع نفسك طب ليه يعني الانفتاح اللي احنا بنعيشه ده له مميزات وله عيوب له مميزات انك تعرف تسأل تعرف توصل ل- ل- لدورات تحضرها على النت تعرف آه، تبحث على النت انك توصل تعرف رأي الإمام الفلاني ما حدش عاد- ما عادش حد يعرف يخبي آه، رأي الإمام الشافعي في مسألة أو حاجة الأمور بقت مفتوحة وفي نفس الوقت له عيب ان الانفتاح ده لو انت مش ضابط نفسك فيه تضيع نفسك يبقى دي النقطة الأولانية النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها ان زي ما قلنا احنا بنطلع من رمضان بكمية وعود وعهود مع ربنا سبحانه وتعالى ثم ماذا سخنت في رمضان وعيطت وليلة 27 قعدت اعيط واقول يا رب وخلاص ومش عارف ايه طب وبعدين هل انا بعد رمضان وفيت العهد مع ربنا انا مش هقول لك انك تبقى بعد رمضان تبقى زي رمضان اتكلمنا في النقطة دي قبل كده في مسجد البدر يعني رمضان له جو معين لكن ان انا انتقل من ان انا كنت بصلي تراويح وممكن تهجد في العشر الاواخر الى الصفر ان انا حياتي توقفت تماما قلت لكم اكتر من مره يا جماعه الدين اصبح صعب تحصيل الدين في الزمن اللي احنا فيه صعب عايز انك انت تجتهد عايز ان انت اللي تروح تدور على دينك الشخص اللي مش هيدور على دينه في ظل الزحمه اللي احنا فيها دي والطاحونه الاقتصاديه اللي احنا فيها دي دينه هيروح لازم هو يدور على دينه سيدنا سلمان الفارسي كان بيدور على دينه قعد انتقل لاربع دول بيدور على دينه سمع ان ده وقت رسول فقعد يدور ويسافر من مكان لمكان حتى لما قابله شخصيه كانت آه، واحد حرامي بيسرق فلوس الناس وكانت شخصيه دينيه بالنسبه له صبر على ده وقال لا انا مش همشي واسيب الطريق فضل يساله على واحد تاني وتالت ورابع لغايه لما وفق للوصول للنبي صلى الله عليه وسلم لازم يبقى عندك عزيمه آه، السير في الطريق والبحث والتدوير امال الناس اللي اتولدت مش مسلمين تعمل ايه اذا كان انت عندك بتتكلم عربي وممكن تدخل وممكن تفهم الكلام العربي امال الناس اللي اتولدت مش مسلمين وبتدور وبتبحث ده, ده انت احيانا عشان اختلاف في حاجه فقهيه صغيره بتتنرفز وتقول لا يا عم انا الناس دي ومش عارف ايه وبيجي لك شبهات امال بقى اللي قدامه 15 دين بينقي بينهم ده ايه وبيبحث وبيدور وبيقرا ويروح ويسافر وبيوفق في الاخر الوصول ف- فلازم انا يبقى الدين عندي حاجه غاليه في حياتي يبقى في جزء كده من حياتي اسمه الدين ده بدور عليه بشوف انا دلوقتي ديني ده انا عملت معاه ايه انا مقصر انا يعني زي ما بالظبط هيقول لك ايه اخبار كليتك ايه طب بعد ما اتخرجت اخبار شغلك ايه بعد ما اشتغلت طب انت اتجوزت دي اسئله طبيعيه الناس كلها بتسالها لما محدش بيجاوب على الاسئله دي بيقولوا انت مجنون اهل الدنيا ما حدش بيجاوب على الاسئله دي يقول لا لا ده انا سايب الموضوع طيب سايبه فتره وبعد لا لا ده انا ما بفكرش لا لا بفكر في كليه ولا تخرج ولا شغل ولا جواز الموضوع ده انا عندي صفر مره واثنين وثلاثه ناس هتقول عليه ده مجنون فتخيل لما واحد بيعمل كده مع مستقبله الاخروي تخيل لما هو سيب دينه للظروف في درس طيب ماشي مفيش طب خلاص بقى ايوه مفيش درس يعني مش هت- يعني مش هتدور على دينك انت مش هتدور على حاجه تسمعها مش هتدخل تسمع حاجه مش هتسال تسمع ايه يعني هتسيب لغايه لما إيه، اغلبنا بيسيب دينه ايه انه قابل مثلا آه، حد قال له على درس كويس طب ما قابلوش خلاص بقى مش مشكله اعمل ايه يعني طب كان في درس واتلغى طب خلاص انا عملت اللي عليا انا هعمل ايه يعني درس اتلغى ايوه ده انت دينك فين بقى انت ليه ما تدورش على دينك زي ما قلنا ان ال ال الانفتاح اللي على النت سلاح ذو حدين زي ما بيخلي انسان ممكن يقع في شبهات وتوهان ممكن يخلي انسان يوصل وينطلق حتى لو كان بعيد مش عارف يت- يقابل حد لان في بفضل الله حاجات كويسه كتير لكن عايز الانسان يكون داخل صاحب هدف يكون صاحب وجهه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى طيب دي كانت النقطه الثانيه النقطه الثالثه اقف وقفه سريعه بس مع الايه دي قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة آية 214 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الآية الأولانية آية جت بعد قول الله عز وجل آية 213 أنتوا معاكم مصاحف؟ آية 213 بدأت بقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كثير من أهل العلم قال كثير من المفسرين قال معنى الآية كان الناس أمة واحدة أي على الإيمان والتوحيد يعني أول لما نزل سيدنا آدم فضلت الناس على التوحيد فترة طويلة كان الناس أمة واحدة يعني ما حصلش اختلاف في قضية التوحيد خالص فترة طويلة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قالوا هنا في محذوف معنى الآية فاختلفوا وكفر بعضهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين معايا تاني يبقى الآية بتقول كان الناس أمة واحدة أي على الإيه؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ على التوحيد كان الناس أمة واحدة يعني الناس كلها لما نزل سيدنا آدم قعدوا فترة مفيش مفيش كفر كلهم على الإيه؟ التوحيد قعدوا فترة طويلة كده بعد كده بدأت ناس تكفر بالله سبحانه وتعالى قضية بقى الأصنام وبدأت تظهر قضية الأصنام فلما بدأت الناس تبعد عن طريق ربنا ربنا ما سابهمش عمل لهم إيه؟ نزل لهم الرسل فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ولما بعث لهم الرسل مبشرين ومنذرين ما نزلش الرسل بس نزل مع الرسل ايه كتاب وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم يبقى وظيفة الكتاب ايه يحكم بين الناس يبقى احنا دور القرآن انه يحكم بيننا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه بعد ما جاءتهم البينات بغنا- بينهم فواحد ممكن يسأل طب إزاي في ناس معاها كتاب ومختلفة إذا كان الكتاب نزل أصلا عشان يحل الخلاف طب ده في ناس معاها كتاب واختلفت فربنا بيقول السبب البغي البغي هنا إما بمعنى الحسد أو الظلم الناس تحسد بعضها وتظلم بعضها فيختلفوا مع بعض حتى لو معاهم كتاب فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه لما بيحصل اختلاف ربنا بيهدي ايه اللي عايزين يوصلوا لربنا اهل الايمان اللي نفسهم ينصروا دين ربنا هم دول اللي ربنا بيهديهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الخلاف اللي حصل ده بين اهل الايمان واهل الكفر ما كان ما كانش مجرد خلاف لفظي يعني مش يقول له آه، انا هختار الايمان ده يقول له انا هختار الكفر طب يقول له طب خلاص السلام عليكم وعليكم السلام لا حصل بينهم اقتتال حصل بينهم ايه اقتتال يعني معناه ربنا بيقول لك ان نصرة الدين لربنا عايزة مجهود عايزة بذل وان هتوصل في مرحلة من المراحل ان الامر إيه، فيه استضعاف بيطول فربنا قال في الايه اللي بعدها ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم الناس اللي نصرت الدين قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني الناس اللي نصرت الدين قبل كده مرت بظروف ان هي وصلت لمرحلة قاعدة تقول هو النصر هيجي امتى بقى هو احنا هنفضل كده كتير النصر هيجي امتى المرحلة دي ممكن نمر بيها ان لازم تفضل تنصر دين ربنا حتى لو مريت بمرحلة الزلزلة ذلك احنا احيانا بنمر مراحل زي مثلا احداث اللي حصلت في تركيا ممكن تخلي ناس ايه ده واحنا في كل حتة فيها ناس عايزة تعمل دين لازم يتأذوا لازم هو مفيش نصر هيجي بقى ولا ايه فبيفضل يتضغط على الناس يتضغط على الناس لغاية لما الكويس اللي فيهم يفضل ثابت والخبيث اللي فيهم يبعد ان في ناس مع الظروف والضغط بتقع فدول اللي هم والعياذ بالله اللي ايه اللي بيسقطوا اثناء البلاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه ايه متى نصر الله فربنا بيقول الا ان نصر الله قريب لما تسمع ايه زي دي احنا هنا انا اخترت الايات دي عشان هكلمكم على مساله التوازن في حياتنا تسمع ايه زي دي تقول خلاص انا لازم كل حاجه هطلعها في الجهاد في سبيل الله كل وقتي ومالي وحياتي كلها بس طب مثلا لو حد قريبك محتاج حاجة أو والدك أو كده، لا لا لا لا مفيش كل حاجة للجسد تيجي الآية اللي بعدها يسألونك ماذا ينفقون ربنا يقول إيه قل فما أنفقتم من خير فلمين الله الوالدين ولا إيه علاقة الآية دي ده الجو أصلا جو حماس وجهاد وبذل وقتال وإن الدين محتاج ينفع في الوقت ده عادي إن أنا ممكن أدي ينفع في الوقت ده ان انا انفق للوالدين والمساكين واينف ما انت لازم تبقى متوازن فتجد آية عن الجهاد والقتال آية عن الإنفاق للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين الآية اللي بعدها هم؟ انتوا نايمين ليه؟ الآية اللي بعدها إيه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخيرا فتحس إن الآية إيه؟ الآية بتعمل معاك كده يعني تحس إن آية جت غريبة في النص ليه؟ عشان تتعلم إنك تبقى إنسان متوازن فلا تميل كل الميل تبقى إنسان متوازن حتى وده من المشاكل اللي بنشوفها اليومين دول على النت ان حد ما بيجي ينتقد حد تلاقيه بينسفه مش متوازن مثلا يقول ده ع- ده عنده كذا تلاقي تلاقي ايه مفيش توازن في الطرح فكذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك انك تبقى انسان متوازن في اختياراتك في حياتك عشان تعرف تكمل في الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده كتب عليكم القتال وهو ايه يبقى مش معنى ان في حاجه تقيله عليك انك ما تمشيش فيها يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اه في حاجات في الدين هتبقى انت من جوه حاسس انك مش يعني ايه مش راغب فيها قوي وبتعملها وانت ضاغط على نفسك بس مش مشكله ايه يعني لما تضغط على نفسك مش هتضغط يعني في حاجات في الدين هتقابلك ضاغط على نفسك طب وايه يعني لما تضغط على نفسك كتب عليكم القتال وهو كره لكم الفطره بتك... بتكره ان يعني الانسان بيحب الدنيا وبيحب انه يعيش والقتال بالنسبه له حاجه صعبه طب ايه المشكله لما تعمل حاجات صعبه عليك لو انت ما عملتش حاجات صعبه عليك عشان ربنا ايه اللي هيثبت حبك لربنا في ناس عايزه تشتغل دايما في الحاجات السهله بس اي حاجه فيها تعب عشان ربنا يقول لك لا هو عايز صلاه ما تبقاش صعبه وعايز دين ما يبقاش صعب وعلم ما يبقاش صعب ودعوه ما تبقاش صعب وعايز كل حاجه ما يبقاش فيها صعوبه ازاي في حاجات في الدين هتبقى عليك صعبه كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم احيانا بيبقى في حاجه في الدين انت بتبقى كارهها ومش عايزها وهي الخير وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم يبقى المقياس مش انا بحب ايه وبكره ايه يعني عايز يقول لك ايه لا لا انا السكه دي ما بحبهاش في الدين ايوه ما هو ده مش مقياس طب انت مثلا آه، مشيت في طريق ال- آه، نصرة الدين او العلم او اتعلمت القرآن او اي لا لا اصل السكة دي تقيلة وانا مش بحبها ما هو ده مش مقياس وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم مش كل حاجة انت بتحبها في الحياة تبقى هي صح مش كل حاجة انت بتكرهها تبقى هي غلط احيانا انت ممكن تضغط على نفسك وتمشي في طريق انت مش عايزه عشان ربنا سبحانه وتعالى طيب بعد كده الصفحة دي كلها الشوط ده كله مليء بالايه بالطرح المتوازن يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ايه القصة اللي حصلت بتاعت الآية دي اللي حصل في أشهر اسمهم الأشهر الحرم الأشهر الحرم آه، يحرم القتال فيها على قول إن ده كان موجود قبل النسخ يحرم ان يحصل اي قتال فيها ايه هي الأشهر الحرم السبت والحد ايه الاشهر الحرم ذو القعده ها ذو القعده وذو الحجه ومحرم ومين الرابع الناس اللي قاعدين ورا مين الرابع يا حسن ايوه اللي هو ايه بقى رجب يبقى الاشهر الحرم ثلاثه ورا بعض وشهر فرد احيانا بيسموا رجب شهر فرد لانه منفرد عنه ماشي طيب كان المسلمين في آخر يوم آخر يوم من جمادة تاني آخر يوم من جمادة تاني لأن إحنا ترتيب الشهور العربية أنتوا عارفين ترتيب الشهور العربية؟ شايفين ترتيب الشهور العربية؟ سبت حد الشهور العربية محرم صفر ربيع أول ربيع تاني جمادة أول جمادة تاني رجب فآخر يوم في جمادة تاني كانوا فاكرين المسلمين ده اخر يوم في جماعه تاني وفي ايه سريه خرجت فطلع دخل اول يوم من رجب وحصل قتال فالمشركين بقى شوف ال- احيانا المشركين شوف بيعملوا ايه المشركين يكفرون بالله يعبدون الاصنام حاربوا اهل الايمان اذوا المؤمنين وطردوهم اذوا النبي صلى الله عليه وسلم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم عملوا كل ده وجايين للنبي صلى الله عليه وسلم ايه لما المسلمين غلطوا وقتله في يوم من الشهر الحرام اللي هو رجب المفروض المسلمين ما يقتلوش في رجب وقتله خطأ في الشهر الحرام فجايين للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ ينفع القتال في الشهر الحرام؟ ده دين ده ينفع؟ يسألونك جايين للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن القتال يسألونك عن الشهر الحرام ايه؟ قتال فيه. وبعدين خد بالك الآية ما قالتش يسألونك عن القتال في الشهر الحرام لا بدأت الأول ضخموا قضية الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام تخيل إن واحد قتال فيه ينفع الناس تقاتل شهر جايين للنبي يسألوه المشركين اللي بيقولوا كده هما بيسألوا ليه؟ بيسألوا ليه كده؟ عشان يغلطوا المؤمنين اللي, اللي قتلوا في أول يوم من رجب عشان يقول لك اتفضل يا عم هذا الإيمان وهذا الدين هو ده الدين؟ ما هم جايين عشان يقولوا كده عشان يقول لك هو ده بقى الإيمان؟ عشان انت تقول له ايه لا فعلا إح- آه، ما هو حاجه من اتنين يا اما غصب عنك عايز تدافع عن اهل الايمان فتقول له عادي ايه المشكله اه يقتلوكوا في الشارع الحرام مش هتعترف بغلطك او هتعترف بغلطك وتسكت ويبقى هو كسب ايه واحد صفر فانت تعمل ايه يعني احيانا حد من اهل الدين اخطا فعلا عمل خطا وخطا عادي كل الناس تقع في اخطاء يقوموا مكبرينه جدا جدا جدا ويجيبوه لك اتفضل يا عم مثلا اي حاجه ادى الدعاء يا عم ادى الدين يا عم اتفضل ترد تعمل ايه التوازن بقى اول حاجه الرد كان قل قتال فيه كبير لا ده غلط فعلا يبقى رقم واحد الاعتراف بالايه خطا طالما غلط حتى لو اللي معايا عمله اعترف بيه حتى لو اللي بيسالني كاذب وان اللي غلط واحد من اهل الدين اعترف بيه أ- الاول قل كت- قتال فيه ايه كبير لكن تعالى بقى الواو دي واو بيسموها واو استئناف يعني دي جمله جديده خالص تعالى بقى طيب ايه رايك عن صد عن سبيل الله وكفر به قيل اي بسبيل الله والمسجد الحرام اي وكفر بالمسجد الحرام او وصد عن المسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله يعني اذا كان القتال في الشهر الحرام كبير انا هقول لك على حاجات اكبر عند ربنا طالما انت بتدور على الدين قوي وعايز تعرف ايه الكبير ومش الكبير عند ربنا انا هعرفك اقول لك ان الصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام وطرد الناس من المسجد الحرام اكبر عند الله من القتال في الشهر مش انت عاي- مش انت بتاع دين قوي دلوقتي بتقول ايه الدين وينفع فجاوب فالاجابه اجابه نموذجيه القران بيعلمك انك رقم واحد تعترف بخطأك تس- حتى لو اللي بيسألك كافر والأخطأ الخطأ ده من أهل الدين رقم اتنين بتحط له الموازين تقول له ماشي هم أخطأوا لكن أنت بقى أخطأت يعني لا تنكر ولا ترد وتعترف وتسكت تاني يعني ال- ال- ال- الموقف ده لما بيحصل احيانا في الاعلام ان حد يقول لك اتفضل يا عم هو ده الدين يا اما انت بتعترف وتحط وشك في الارض وتحس انك انت ايه مع ان اللي بيسالك اصلا ده عمل اخطاء كبيره جدا او بتنكر ده غلط الاثنين غلط نفس النموذج تقريبا حصل مع سيدنا موسى لما آه، فرعون بيقول له في سوره الشعراء وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين فعلت فعلتك يعني قال له أنت قتلت مننا واحد وهربت سيدنا موسى رايح يكلمه عن ربنا سيدنا موسى رايح يكلمه عن إيه؟ عن ربنا فرعون غير الحوار جاب له غلطة هو عملها أحيانا تيجي أنت تكلم الناس عن الدين في حاجة يجيب لك غلطة أنت عملتها طب إيه علاقة الغلطة اللي أنا عملتها باللي أنا بكلمك فيه؟ هو عايز يحود الإيه؟ فسيدنا موسى بيقول لفرعون بيدعوه ربنا فرعون رد عليه قال له ايه انت نسيت اللي انت عملته وانت عارف لما تيجي تكلم واحد يقول لك يا عم انت نسيت نفسك ولا ايه ده انت عملت كذا وكذا وكذا فلما فرعون قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين سيدنا موسى قال له ايه قال, قال له فعلتها اذا وانا من الضالين اول حاجه عملها ايه اعترف الاعتراف ده بيخلي اللي قدامك يقعد ويسمع يعني لما يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه كبير انا متفق معاك فيبدا ايه يقعد هو انا راجل شخصيه متوازنه اعترفت ان انا غلط بس تعال نتكلم بقى فكذلك سيدنا موسى قال له ايه فعلتها اذا وانا من الضالين ثم فررت منكم لما خفتكم ووهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يعني إيه الآية دي بيقول له أنت بتمن علي أنك ربيتني في بيتك وتلك نعمة تمنها علي هو أنت ربيتني في بيتك ليه أصلا غير أن أنت كنت بتموت بني إسرائيل هو أنا اتربيت في بيتك أنا اللي اخترت ولا أنت عشان كنت بتعذب بني إسرائيل وبتموتهم فأمي خافت فرمتني في البحر يعني أنت أصلا نسيت جرايمك وجاي تكلمني على آه، اللي انا قتلته خطأ وانت كنت بتذبح الاطفال واستعبدت جيل كامل من بني اسرائيل يعني انت جاي بت... بتغلطني بغلطه فالرغم ان البدايه كانت اللي سيدنا موسى قال له اول حاجه ايه اول كلمه قالها ايه فعلتها اذا الكلمه دي مهمه قوي ما تخليش ان حد لما يجي يواجه بغلط وهو بيعمل خطا اكبر منه رقم واحد ايه يعترف انك اخطات رقم اتنين حط له بقى موازين الخطأ جنب بعضها ماشي انا اخطأت بس في خطأ اكبر منه واضح طيب بعد كده ايات برضو ايه نيجي على الايه 219 يسألونك عن الخمر والميسر شوف التوازن في الإجابة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فعلا القرآن بيعلمك تبقى شخصية متوازنة قيل التجارة يعني قيل اللي هي كانت اه ما هو الميسر ممكن واحد بيكسب منه هيكسب منه ملايين يعني يسألونك عن الخمر والميسر وعن تجارة الخمر بيكسبوا منها كتير كانت الخمر بتشجعهم لذلك هم بعضهم قال ليه السؤال عن الخمر هنا والميسر ايه علاقة السؤال عن الخمر والميسر هنا في وسط ايات الايه دلوقتي احنا في ايات ايه في ايات القتال ايه علاقة السؤال عن الخمر والميسر في ايات القتال بعضهم قال ان كانوا بيصرفوا على القتال لما قال لي يسالونك ماذا ينفقون بفلوس جايبينها من الميسر وكانوا بيتشجعوا على القتال في الحرب عشان ما يخافوش ان هم قبل الحرب يشربوا خمر زي الترامادول قبل الخناقات كده فكانوا بيشربوا خمر ينسى بقى الايه عالم تاني ويدخل حارب الوحش طب هو بيشرب خمره هنا عشان ايه يتقوى قاتل في سبيل الله هو مش بي هو مش بي مش بيكذب فعلا فهل الوسيله الحرام تبرر لي الغايه الكويسه يعني انا دلوقتي هيشرب خمره بس عشان ايه عشان قاتل في سبيل الله فراحوا يسالوا عن الخمر والميسر فرقم واحد لا الوسيله الحرام ما تنفعش حتى لو الغايه كويسه يعني احنا ما عندناش مبدا الغايه تبرر الوسيله ده مش موجود لا انت طالما الوسيله حرام ما تعملهاش ده رقم واحد رقم اتنين الاجابه اجابه متوازنه جدا عشان ما حدش يقول لك ايه بس على فكره بقى فيها منافع طب ما انا قلت ان فيها منافع يعني م- مش مين اللي قال ان معنى ان حاجه حرام ان ما فيهاش منافع لا لكن اسمهما اكبر من نفعهما ففعلا بتعلمك ان انت تقيس دايما الحاجات بالمصالح والمفاسد تبقى انت معاك ميزان دقيق خلاص آه، الشاهد اللي انا عايز اطلع بيه طبعا بقيه ال... وبقيه ال... لما تيجي تقلب الصفحه كمان ويسالونك عن اليتامى كان اللي بيحصل ان بعض العرب لما سمع الايات والوعيد الشديد من اكل مال اليتيم من المسلمين عملوا ايه بعدوا عن اليتيم اترعب كان ي- عنده يتيم في البيت بيربيه يقعده في مكان لوحده وفي اوضه لوحده ويخاف ياكل معاه ليه خايف ياكل معاه ليه افرض ح- كان لقمه زياده بتاعه يتيم وان اللقمه اللي كانها دي من مال اليتيم مش من ماله خايف ياكل في بطنه نار شوف ال- المسلمين لما جه الامر فكان بيتورع جدا فكانوا بيعينوا اليتيم لوحده كده ياكل لوحده. يا عم بقول لك ايه لا تؤذيني ولا اؤذيك بياك- بيسيب اليتيم ما ياكلش معاه ولا يخالطه جايز ينام على حاجه بتاعته ياكل حاجه بتاعته فربنا يعاقبه يوم يقول لك لا انا ماليش دعوه فربنا بيقول ايه ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير مفيش مشكله انك تصلح له ماله انك تاخد ماله وتتاجر له والتجاره فيها ربح وخساره وان تخالطوهم فاخوانكم يعني احيانا ينفع تاكل معاه وتشرب معاه حتى لو كلت لقمه من اكله او شربت شو ده مش اكل مال يتيم ولا حاجه ليه لانك انت وانت بتخالطه مش قصدك تضحك عليه قصدك تربيه وقصدك لذلك ربنا قال في نفس الايه ايه والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد من المصلح فشوف التوازن ان انت احيانا عايز تبقى ورع جدا جدا جدا يقول لك لا يا عم خلي اليتيم لوحده ويقفل عليه انا ماليش دعوه بيه فربنا يقول لك لا ده غلط برضه صح انك تبقى متوازن تقرب من اليتيم وتاكل معاه حتى لو الاكل جه على بعضه او خدت حاجه من فلوسه وانت مش قاصد لان انت قصدك في اساسا مع اليتيم الايه الاصلاح والله يعلم المفسد من المصلح وبرضه الايه اللي بعدها التوازن في ان يبقى واحده حلوه جدا ومشركه وواحده مش عاجباك ومؤمنه فربنا بيقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم كل ال ال ال من لغاية الآية دي من 221 من 215 ل 221 تجد إن الآيات دي كلها مليئة بالإيه؟ توازن تلاقي ك- آيات عن القتال وبعد كده في نفس الوقت ما تنساش تصرف على أهلك برضه وبعد كده آية مش معنى انك بتكره حاجة انك ما تعملهاش وبعد كده آية ان لما حد يقول لك حاجة وانت غلطان اعترف بغلطك الاول بس ارجع ارسم له الموازين الصحيحة وبعد كده حد بيسألك عن الخمر لانه عايز يستعمل وسيلة فاسدة لغرض كويس فتقول له لا الوسيلة الفاسدة ما ينفعش نستعملها حتى لو الغاية بتاعتي كويسة وتجاوب إجابة متزنة تقول له لا فيهما منافع انا قلت ما فيش مشكله إن فيهم منافع محدش يجيب لي دلوقتي آه، بيبر مثلا منصوره ويقول لي ان الخمر فيها منافع ما هو احنا قلنا من الاول ماشي انا ما انا اعترفت ان فيها منافع لكن اثمهما اكبر من نفعهما ما تخليش الورع الزائد يخليك تنعزل عن الناس خالط الناس والله يعلم المفسد من المصلح حتى لو حد حاجه عجباك واحده عجباك لكن هي مشركه ربنا بيقول ولو اعجبتكم تجد ان ال- ال- الربع ده مليء بتوازنات عجيبه في الاخر بيطلع انسان متزن يطلع الدين ينفع نعيش بيه في الحياه انسان متزن مش مؤفور في اتجاه من الاتجاهين ان اي حاجه بيحبها تبقى صح حتى لو مشركه بيحبها مش مشكله ان كاره القتال يبقى القتال وحش ان الق- القضيه مش مبنيه على المشاعر الدين مش مشاعر الدين علم ووحي نزل من السماء ولذلك ده اللي كانوا بيفرقوا بيه بين الوحي والشعر ودي كنت قلتها في درس قبل كده في سورة ياسين الشعر واحد سايب نفسه مع مشاعره سخن في حاجة فقعد يمدح فيها يعني مشاعره هي الشاعر مشاعره هي اللي بتقوده لذلك مثلا من ال... من الآيات العجيبة جدا في القرآن واللي فعلا تدلك ان ده وحي من عند ربنا مش انسان سايب نفسه بيمدح في حاجة سورة التوبة كلها كلام عن القتال والنفاق والجهاد في سبيل الله والمنافقين اللي ما رضوش يطلعوا يجاهدوا في سبيل الله وتلاقي ختام سورة التوبة ان ربنا بيقول سبحانه وتعالى ايه ما كان المؤمنون لينفروا كافة مش معنى كده ان انتوا كلكم تطلعوا تجاهدوا اخر ايه لك برضه بس استنى خليك متوازن فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ممكن نقسم نفسنا لو ناس راحت للجهاد ناس تطلب العلم او الناس اللي راحت تطلب العلم دي لما المجاهدين يرجعوا اللي طلبوا العلم يعلموا المجاهدين او اللي راحوا يجاهدوا يعلموا الناس اللي رجعوا كل دي اكوان المهم ان احنا ممكن نتقسم فرق وطوائف ده بيشغال في حاجة وده شغال في حاجة ولما نرجع نتقابل نفيد بعض احنا الاثنين مش نشتم في بعض مش ده يقول لفلان انت شخصية حركية ما بتفهمش ده يقول له انت شخصية علمية قاعد في البيت لا لما نرجع تاني نفيد بعض شوف التوازن اللي يجي مش معنى ان السورة اتكلمت عن اهمية القتال فننسف بقى بقية ثغور الدين لا بقية ثغور الدين موجودة برضه علمك انك تبقى انسان سواء في الدين متوازن في ظهور الدين سواء بين الدين والدنيا متوازن سواء انت في حاجه مش بتحبها ومشاعرك هي اللي بتقودك لا ترجع تبقى انسان متوازن الشرع عندنا هو اللي بيحكمنا مش سايبين مشاعرنا هي اللي بتقودنا في شرع بيحكمنا تسال مش معنى انا بحب الشغلانه دي تبقى حلال لا الشغلانه دي ممكن تبقى بتحبها وحرام معايا زي كلمة ولو أعجبتكم دي موجودة إن ممكن ربنا بيقول لك هي عجباك أنا عارف أنا أعلم إن هي تعجبك لكن ده حرام ده من الابتلاء زي ما الشيطان زين الشجرة كده لسيدنا آدم خلاها تعجبه بس هي حرام فأنت ممكن الشيطان يزين ليك حاجة يخليها تعجبك بس هي حرام فعايزين نطلع النهاردة إيه، أول حاجة نوقف دايرة التوهان اللي احنا عايشين فيها دي نبطل نتفرج كتير اللي بيقعد يتفرج كتير ده ما بيشتريش حاجة يعني اللي بيقعد يتفرج كتير تلاقي البياع عارف ان ده بتاع فرجه ده مش بيشتري ليه لان هو شاف هو في الاخر اتلبخ كتر ما شاف طب ارجع اجيب اللي اللي شفته اول امبارح ولا اروح بكره ادور على حاجه تانية فتلاقيه مش عارف يمشي في حاجه فكف عن الفرجه وابدا العلاج الشيخ عفو بيقول كف عن الشكوى لا، كف عن الفرجه وابدا امشي بقى انت يعني بلاش ان كل وقت فاضي في حياتك تقعد تقلب في الفيسبوك طب ليه ما يبقاش في وقت فاضي انك تفتح كتاب بقى انت انت دلوقتي بتحلق انت بتبدا انت ليه ما يبقاش وقتك الفاضي ايه رايكم تقفلوا الفيسبوك اسبوع مثلا كتير ولا ايه بجد خد التجربه مع نفسك وشوف كده الف- الاسبوع ده انت انجازاتك هتحس انك انت عندك وقت فاضي انا قصدي السوشيال ميديا عامه مش قصدي ال- الفيسبوك بس هتلاقي شو هتجد انك بتل- بتهدر اوقات رهيبه في حياتك اوقات فعلا كتير انت بتهدرها وفي الاخر المحصله آه، وهم من الثقافه بقى عندك وهم العلم تعرف ت... بقيت بتعرف تتكلم ايوه اللي هو برطمان الزيتون كنا اتكلمنا قبل كده عمال بتجمع زيتون فالشاهد ان انت ايه, إيه رقم واحد توقف توهان شويه امشي رقم اتنين خليك متوازن بلاش دايما تمشي مع الاطروحات المأفورة ان مثلا حد يقول لك ايه كل دول غلط او مثلا كل ده صح 100% عارف بتلاقي فيه ايه اطروحات كده فيها نوع من ال- الصغر ده هو الصغر الاوحد لنصرة الدين ده كلام يعني هو إيه، زي زي زمان مثلا يقول لك ايه كل المشايخ دي كلها فاسده وضلوا او تلاقي واحد تاني حتى يقول لك فلان اعلم اهل الارض يا عم إيه- يعني ليه الافوره في الطرح هو يا اما آه، ضل مبين يا اما اعلم اهل الارض هو ليه ليه عندنا ايه إيه، مفيش طرح متوسط مفيش طرح متوازن ويا اما افعل تفضيل آه، كويس يا اما افعل تفضيل اسوأ يعني إيه؟ ليه معايا آه، ممكن نكمل المره الجايه في بعض برضو مساله التوازن سبحانك اللهم وبحمدك